قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ماشي يا عم. آه. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك تعلم ما نريد اللهم إنك تعلم ما نريد اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم تب علينا توبة لا نضل بعدها أبدا اللهم أنزل على, قلوب على قلوبنا ما عمرت به قلوب عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه نصيبا يا رب العالمين سواك يا أرحم الراحمين ثم ثم أما بعد زمان يا إخواني زمان يعني من أيام الكلية لما كان الواحد يقرأ في قصص الأنبياء كنت دايما أتخيل وأنا مبهور بنبي نبي وأنا مبهور وواقف منبهر ببطولة بطولة من بطولات الأنبياء كنت دايما بتخيل إن الأنبياء دول عايشين في مدينة مدينة حواليها سور لو أنت بس رفعت راسك وبصيت من ورا سور المدينة دي هتشوف أهوال أهوال عمرك ما تخيلتها هتشوف سيدنا موسى واقف على شط بحر وفرعون وجنوده هاجمين بالسيوف على الخيول عايزين يذبحوه وهو واقف بيصرخ كلا إن معي ربي هتشوف سيدنا يوسف وامرأة من أجمل نساء الدنيا وأغنى نساء الدنيا وهي بتقول له هيت لك وهو بيهتف معاذ الله هتشوف سيدنا أيوب وهو بيبشر في أيام معدودة بموت كل أولاده بحرق كل أراضيه بموت كل أغنامه بضياع وذهاب كل أمواله بتفشي المرض في عضو عضو والألم في جسده وهو بيقول وأنت أرحم الراحمين هتسمع صوت واحد بيطلب من ربنا طلب وصوته خفي وصوته واطي هتبدأ تطلع أكتر عشان تشوف ده مين هتلاقي سيدنا سيدنا زكريا واقف شعره كله بقى ابيض ما فيش ولا شعره مش بيضاء عظمه وهن ويروى ان اسنانه سقطت في وشه نظره رجاء لو اتوزعت على الكره الارضيه تفيض في قلبه كميه يقين لو اتوزع على الكره الارضيه يفيض وهو واقف بيهتف هب لي من لدنك وليا هتسمع صوت سيدنا سيدنا يونس في بطن الحوت وبيطوف بيه في بحار الارض ومحيطات الارض وبيهتف بالتسبيح لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لو طلعت من على سور المدينه ديت وبصيت هتشوف اهوال اهوال هتشوف سيدنا يوسف قاعد في السجن والملك بعد بضع سنين في السجن الرهيب بعت له رسول من عنده يقول له تعالى الملك ملك البلاد وهو عليه الصلاة والسلام بيرفض رسول الملك ويقول له ارجع إلى ربك أنا ما حدش هيخرجني من هنا غير ربنا هتشوف سيدنا إبراهيم محطوط في منجنيق وبيتضرب بيترمى من المنجنيق وبيتجه بجسده ناحية نار طيور السماء بتقع مشوية فيها من شدة حرارتها وهو بيهتف حسبي الله ونعم الوكيل هتشوف سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام واقف يبني سفينة في مكان زي ميدان رمسيس كده في القاهرة واقف يبني السفينة والناس قاعدة تضحك وتسخر منه وهو بيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون هتشوف سيدنا هود واقف في وش عاد الأولى في وش أمريكا الأولى قدامه كل المارينز والبنتاجون وغيرهم وغيرهم وهو واقف قدامهم يقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله لو طلعت من فوق سور المدينة مدينة الأنبياء مدينة الأنبياء للأحداث اللي جواها أحداث رهيبة والبطولات وراها بطولات مهيبة لو دخلت البطولات دي في قلوبنا هنوصل لربنا سبحانه وتعالى يا إخواني لو رفعت راسك من ورا سور المدينة هتشوف هتشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جوه غار بقاله ثلاث أيام غار زي التابوت ومتحاصر بجنود المشركين اللي مدججة بالسلاح وهو بيقول اسكت أبا بكر إن الله معنا إن الله معنا هتشوف يا ما هتشوف يا جماعة المشاهد المبهرة المشاهد اللي جوه مدينة الأنبياء مشاهد مبهرة ده كل ده واحنا بس بنشوفها امال لو دخلناها ايه رايكم ندخلها ايه رايكم ندخل مدينه الانبياء ده ايه رايكم يا اخواني هندخلها باذن الله سبحانه وتعالى ندخلها ونعيش معاهم فيها قصص الانبياء مش عايزه واحد يسمعها ولا عايزه واحد يقراها بس بلسانه عايزه واحد يعيش معاهم يصحبهم يا اخوان احنا فاتنا ان احنا نبقى اصحاب للانبياء في الدنيا ما يفوتناش ان احنا نصحبهم بالغيب ما يفوتناش ان احنا نصحبهم بعد موتهم بالاف السنين ما يفوتناش نصحبهم ونعيش معاهم هنكافح مع سيدنا ابراهيم وهو بيلف الكره الارضيه كلها عشان التوحيد يرجع للارض تاني عشان الدين يرجع للارض تاني لما ما كانش ولا واحد مننا ولا واحد زي الملتزمين على وجه الارض كلها هنهاجر معاه من بلد لبلد نرفع رايه ربنا تاني وننشر دين ربنا تاني ونرفع رايه الحق تاني هيتحط سكين الاستسلام على رقبتنا مع سيدنا اسماعيل عشان ننرد الله سبحانه وتعالى هنقف مع موسى قدام فرعون وسبعين الف ساحر ومش هيسد ودنا الهتافات اللي بتهتف لفرعون هنمشي هنرحل مع موسى وهو مسافر من سيناء في مصر لتونس في شمال افريقيا لانطاقيا في الشام لتونس تا... ل... ل- لسيناء تاني عشان ثلاث معلومات عن الله يقربوه من الله سبحانه وتعالى هندخل مع سيدنا يوسف السجن تخيلوا يا اخواني والواقع كله من بره على الكفر هنعيش معاه ومش هيحبط قلوبنا ان الدنيا بره بتموج بالكفر ولو ما لقناش قدامنا غير اتنين مساجين غلابه هندعوهم معاه عليهم الصلاه والسلام جميعا انبياء الله الكرام هنزحف لربنا يا جماعه شفتوا قاتل الماء وهو بيزحف لربنا هنزحف لربنا حتى واحنا ماشيين في طريق مش شايفين غير صحراء قدامنا برضه هنزحف هنزحف حتى لو احنا بنموت وهنقول لربنا هنوصل لك يا رب حتى لو احنا بنموت هنكمل زحف هنقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الموت وبيعاني من سكرات مشدده في الم الموت عليه الصلاه والسلام وفي وسط هذا الموقف وعند موت النبي عليه الصلاه والسلام لما يخير بين سكرات الموت واهواله بس بعدها لقاء الله وبين الدنيا وملكها وعروشها وكراسيها وكنوزها وممالكها ونعمها والخلد فيها ثم لقاء الله وهو بيقول بل الرفيق الاعلى اختار ربنا على كل شيء عليه الصلاه والسلام هنقول كل ما الدنيا تجيلنا تلغي- تلهينا عن ربنا بل الرفيق الاعلى هنقول زي سيدنا سليمان كل ما الدنيا تيجي تلهينا زي ما بتلهي اهل الدنيا عن ربنا فما اتاني الله خير مما اتاكم هنقف مع سيدنا موسى وهو بيضرب بعصا البحر وهنشوف البحر وهو بيتشق نصين هنشوف البحر وهو بيتشق نصين قدام عينينا وهنصرخ من الفرح مش عارفين بنصرخ من الفرح على ايه على نجاة موسى ولا على هلاك فرعون ولا على اننا في صحبة موسى عليه السلام ولا على ان الحق انتصر هنقف مع سيدنا ابراهيم في وش النمرود هنعيش 950 سنة مع نوح وهو ثابت صابر مناضل على الحق عليه الصلاة والسلام هنخرج مع سيدنا داود ورايح يحرر الأرض المقدسة حتى لو معناش غير المقلاع غير النبل هنخرج مع سيدنا داود نحرر الأرض المقدسة نحرر فلسطين مع الأنبياء هنواجه كل جاهليات الأرض وهننتصر عليها وهنشهد مصرعها وهنصاحب اطهر صحبه على وجه الارض كلها في التاريخ ومع الانبياء هنعرف ربنا معرفه عمليه لما نشوف القمر اتشق لسيدنا محمد شقين ما بين الجبلين ما بين الجبل نص هنا ونص هنا لما نشوف البحر اتشق نصين ساعتها هنعرف ربنا يا اخواني احنا طول عمرنا بنسمع عن ربنا انما ما عاملناش ربنا السلسله دي هدفها ان احنا نعامل ربنا مش نسمع عنه بس ان احنا نتعامل مع الله نعرف ربنا معرفه عمليه معرفه عمليه في حياتنا مع الانبياء هنصحب الانبياء هنصرخ كلنا بتسبيح ربنا واحنا شايفين سيدنا يونس والحوت بيفتح بقه وبيخرج من بين اسنانه وانيابه ينزل على الشاطئ وهترتجف في قلوبنا وسيدنا يونس خارج من بطن الحوت قدام عينينا هنسبح ربنا مع سيدنا داود بالغدو والعشي ونسمع تسبيح الجبال وتسبيح الطيور وسيدنا داود بيسبح الله وبيهتف بتسبيح الله سبحانه وتعالى الحق قصة الحق قد ايه الحق محتاج تضحيه الكفاح عشان الحق التضحيه عشان الحق الحق ما بيقومش يا جماعه بناس بتلعب ولا بناس بتهرج ولا بناس ايمانها مذبذب بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء زي ما سمعنا في الصلاه الحق يا جماعه قصه المليار و400 مليون لما كانوا لسه واحد وبعد كده بقوا اتنين وبعد كده بقوا ثلاثة وبعد كده بقوا أربعة هنتكلم عن قصة الحق ازاي الحق زاد ازاي الحق بينمو عشان تعرف انت كده تنفع جند من جنود الحق ولا لا عايزين نتربى يا اخوان الانبياء دول اعظم مصنع رجال في التاريخ كله هنلاقي احسن من هذا المصنع ايه عشان نتربى عشان نبقى رجالة عشان تبقوا رجالة هنلاقي اعظم من ذلك المصنع التاريخ تاريخ ايه لاخراج الرجال عايزين نصحبهم بالغيب صاحبهم على قد ما عرفوا ربنا هيعرفوك ربنا اعرف الخلق بالله عشان كده هيعرفوك اعظم معرفه بالله وبمراد الله سبحانه سبحانه وتعالى اخواني في الله قصص الانبياء او ان شئت فقل صناع الحياه ان جاز هذا اللفظ من باب المجاز على احد فانما عليهم اللي صنعوا اللي كلام اللي ربنا اوحى بيه اليهم احيا بيه ربنا القلوب سبحانه وتعالى قصص الانبياء هنتكلم عن مين هنتكلم عن مين هنتكلم عن يا جماعه قصص الانبياء ديت قصه الحق على وجه الارض قصة الرجالة اللي شالت الدين في الأرض وما أرسلنا من قبلك إلا إيه رجالا رجالة قصة الرجالة اللي كانوا السبب ان رغم مخططات ابليس ومخططات جنوده طول التاريخ الا ان لسه الحق موجود على الارض الدرس ده ثمرة من ثمار دعوتهم كل قناة فضائية اسلامية ثمرة من ثمار دعوتهم كل موقع نت اسلامي ثمرة من ثمار دعوتهم كل ملتزم كل ملتحي كل منتقبة ثمرة من ثمار دعوتهم كل ذرة خير على وجه الارض اثر من اثار دعوتهم دول الرجالة اللي كل مكان ابليس يعتقد انه ادى الضربه القاضيه للحق على وجه الارض وان ملف الحق اتقفل يطلع له راجل منهم يقلب كل موازينه وحساباته ويعيد الحق تاني للقارات السته باذن الملك سبحانه وتعالى دول دول أئمة العصور اللي احنا هنحكي قصصهم مش عشان نعلقها في المتاحف ولا ننبهر بيها عشان المعاني دي تحيا جوانا تاني تحيا جوانا تاني دول اللي ذلوا إبليس على مدى التاريخ دول أخطر شخصيات على إبليس وأعوانه على مدى التاريخ هنحكي قصصهم عشان تبقوا رجالة عشان نكبر يا جماعة عشان نكبر عشان كل واحد منكم يتبنى قلبه يتبنى وفكره يتبنى وعزمه يتبنى عشان يخرج مننا النماذج اللي خرجت من اللي صاحبوهم لما نصحبهم بالغيب يخرج مننا مثل هذه النماذج وعلى طريق هذه النماذج هنتكلم عن مين هنتكلم عن انبياء الله سبحانه وتعالى انبياء الله هنتكلم عن اللي من مقامهم عند الله ربنا اقسم بالاراضي اللي عاشوا عليها ربنا اقسم بالازمان الزمان اللي عاشوا فيها ربنا قال والتين والزيتون ايه ده ده المكان ده الشام المكان اللي عاش فيه سيدنا عيسى وطور سنين ده المكان اللي عاش فيه وكلم عليه ربنا سيدنا موسى وهذا البلد الامين دي مكه اللي عاش فيها سيدنا محمد ربنا اقسم بالبلاد اللي عاشوا عليها بالاراضي اللي مشوا عليها ليه لانهم مالوها دين بعد ما كانت بقت صحراء جرداء زي الواقع اللي احنا عايشين فيه ده رجعوها دين مالوها عبادة مالوها دعوة مالوها جهاد مالوها علم ربنا أقسم بالأيام اللي عاشوا فيها ربنا يقول والضحى والليل إذا سجى الضحى النهار اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام مليء بالدعوة إلى الله والليل إذا سجى الليل اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام مليء بعبادة الله والقيام بين إيدين ربنا الأيام اللي مالوها بالعبادة وعمروها بالعبادة ربنا حرم أجسادهم إن الأرض تاكلها ليه الأجساد اللي عبدت ربنا للنهار اللي ما فيش جارحة من جوارحهم ما جهدتش في ذات الله للنهار الأجساد اللي عاشت تعبد ربنا بكل أنواع العبادات اللي بيحبها ربنا ربنا حرم هذه الأجساد على النار ربنا دول يا جماعة دول يا إخوان اللي ربنا اللي ربنا خلق الفردوس الأعلى عشان يبقوا جيرانه فيها وهم ومن اتبعهم دول يا جماعة النموذج اللي ربنا أراده دول يا جماعة اللي ربنا عصمهم دول اللي عاشوا على الحق وماتوا على الحق دول اللي محدش شاف الملائكة وجبريل غيرهم دول يا إخوان اللي في الفردوس الأعلى بيجور الله سبحانه وتعالى دول دول يا إخواني أنبياء الله الكرام أنبياء الله قصص قصص الأنبياء دي قصة الحق على وجه الأرض قد ايه صرعه قد ايه عانه قد ايه ضحه قد ايه كافحه هنعيش في القصه ديت مع اعلى همم وعزائم على وجه الارض مع اعلى معاني في الحياه على وجه الارض مع اعلى مشاعر سكنت في قلوب بشر تجاه الله وتجاه دين الله على وجه الارض مع اعلى تضحيات قدمت لله على وجه الارض هنعيش هنعرف يعني ايه فيك يا رب هنعرف فعلا عمليا امتى يبقى الدم رخيص عشان ربنا امتى تبقى الروح رخيصة عشان ربنا امتى يبقى الزوجة والولد والمال والدنيا والاهل رخاص عشان ربنا هنعرف عمليا هنسمع عن الناس اللي مجرد سماعك عنهم بيحيي القلوب يحيي قلبك مجرد انك انت تسمع عنهم مجرد انك انت تسمع سيرتهم يحيي القلوب يا اخواني في الله هنتكلم عن انبياء الله بنتكلم عن مين بنتكلم عن الناس اللي من مقامهم ع... دول ما عاشوش عشان نفسهم ما عاشوا عشان ربنا مش عشان الناس تعرفهم عشان تعرف ربنا مش عشان الناس تعظمهم عشان الناس تعظم ربنا انبياء الله وقصص الانبياء اسمع قول الله سبحانه وتعالى وهو يقول لقد كان في قصصهم عبره اسمع قول الله وهو يقول فبهداهم اقتده الهاء في اقتده بتسمى هاء السكت هم دول قدوتك مفيش قدوة بعد كده هم دول قدوتك اسمع قول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته دول أطهر ناس ربنا اصطفاهم أولى الناس إن الدنيا كلها تتبعهم وتمشي وراهم في ناس ميتة لما بتذكر القلوب بتحيا زي الأنبياء وناس عايشة لما بتذكر أو تسمع أو ترى القلوب بتموت زي المتبرجات تشوفهم قلبك يموت زي الاغاني والمعازف تسمعها قلبك يموت زي العصاة تنظف في وشهم ايمانك يقل دول اللي لما تسمع عنهم ايمانك يزيد قلبك يزيد صلتك بالله ومعرفتك بالله ومعرفتك بالله تزيد السلسله دي بتكلم مين السلسله دي سلسله عقيده عقيده ليه لان الايمان بالانبياء والرسل ده ركن من الاركان السته للايمان ركن من اركان ايمانك دي سلسله عقيده انت فرض عليك انك تحبهم هتحبهم ازاي وانت مش عارفهم اصلا هتحبهم ازاي وانت ما تعرفش غير الناس تقول لك سيدنا ادم اه خطيئه ادم هو احنا زي النصارى سيدنا ادم لا يذكر الا ومعه الخطيئه يا جماعه ادم اللي ربنا خلقه بايده ادم اجمل البشر آدم أعلم البشر يا إخواني آدم سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام نعرفهم معرفة حقيقية نقرب منهم ونشوف من هم أنبياء الله سبحانه وتعالى أنا بكلم مين السلسلة دي بتتكلم مع مين الأنبياء يا جماعة ظاهريا كده قصص الأنبياء يبقى بتتكلم للإيه ملتزمين يا عم ده بتكلم الشيوخ لا الأنبياء ما جوش عشان الملتزمين وغير الملتزمين لا ما جوش عشان الرجالة والستات لا الأنبياء جم عشان كله عشان المسلم والكافر حتى الكفار محتاجين يسمعوا قصص الأنبياء عشان الكافر والمسلم جم عشان أبو بكر وعمر وعشان الرجال والنساء وعشان الكبار والصغار مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ما كانش زي دروسنا يا جماعه دروس الدعاء لا الوقت ممكن تلاقي داعيه اللي بيحضر له الملتزمين تلاقي داعيه اللي بيحضر له الشباب الغير ملتزم انما النبي لا عليه الصلاه والسلام كان ابو بكر بيقعد جنب الاعراب اللي لسه ما هوش عارف حاجه لسه جاي يسلم جديد مجلس النبي عليه الصلاه والسلام عشان كده السلسله دي بتكلم مين بتكلم كل واحد عايز يوصل لربنا كل واحد عايز يبقى له مقام عند ربنا كل واحده عايزه تتربى كل واحد عايز يغير حاجه قبل ما يموت كل واحد غير مسلم عايز يعرف ربنا كل واحد كل شاب كان زي مصعب تايه قبل ما يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد كان زي سلمان تايه قبل ما يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كل باحث عن الحق كل انسان نفسه يجاورهم في الفردوس الاعلى لما ربنا بيتنزل كل يوم جمعه في الجنه بيحفل كرسي بمنابر من نور في حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كده ورا المنابر كراسي من ذهب المنابر دي للانبياء والكراسي اللي من ذهب اللي وراها للصديقين والشهداء عايز تبقى انت اللي على عروش الذهب اللي وراهم عيش وراهم في الدنيا تبقى وراهم ساعة النظر لوجه الله وبعد كده اللي ورا عامة اهل الجنة على كثبان المسك ما وراء ذلك من عن من نتكلم عن انبياء الله عن انبياء الله السلسلة دي يا اخواني السلسلة ديت بتعرفك الالتزام الحقيقي السلسلة دي فضيحة فضيحة ليه هو انا هبقى نبي لا مش هتبقى نبي ولكن لازم الكلام ده يبقى في حياتك لازم تبقى ماشي على الطريق بتاعهم السلسلة دي بتفضحنا السلسلة دي بتفضح اللي بيقول لك هو ده الدين هنعرف يعني ايه الدين هنعرف الدين اللي ربنا اراده هنعرف الدين اللي بيدخل الفردوس الاعلى هنعرف الدين اللي بيوصل لربنا عايز توصل لربنا هو ده الدين اللي بيوصل مش الدين بتاع دعاة التمييع مش الدين بتاع اوهام العوام عايز تعرف الدين اللي بيدخل الفردوس الاعلى هو ده عايز تعرف الدين اللي يخلي ربنا يقول لك انا اخترتك هو ده دول ربنا اختارهم عايز تعرف ازاي ربنا اختارك ادرس سيرهم وقصصهم وانت تعرف ازاي ربنا يختارك وانت تعرف ايه هو الدين السلسلة ديت بتعرفك ان الالتزام الحقيقي ان همك يبقى زي الهموم دي ان في مشاكلك تبقى زي المشاكل دي انت همك زي همومهم السلسلة دي بتقول لك اعلى بتقول لك اعلي بتقول لك اطلع بتقول لك اطلعي اعلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ابنه لسه ميت ودفنه من ساعات وواقف لما خسفت الشمس يبكي أشد بكاء بكاء عليه الصلاة والسلام خوفا على الأمة اعلى سيدنا إبراهيم سايب ابنه ما بين ثمان جبال وهو بيبكي وبيحتضر من شدة العطش عشان ده يبقى مركز الدعوة على وجه الكرة الأرضية اعلى اطلع السلسلة دي بتقول لك قاوم قاوم هتخرج بره هتلاقي الكاسيات العاريات قاوم هتخرجي بره هتلاقي الفتن مستنياكي ومحاوطه بيكي قاوم هتلاقوا الفتن مستنياكوا زي الوحوش اللي مستنيه الفريسه قاوم السلسله دي بتقول لك قوم الطريق واضح اهو الطريق سهل اهو بهداه مقتده الطريق مرصوف اهو الطريق صراط مستقيم اهو قوم قوم عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى قصص الانبياء يا اخواني في الله احسن القصص يا اخواني في الله عايزين نتكلم عن قصص الانبياء طب اشمعنى قصص الانبياء ليه ليه قصص الانبياء لماذا قصص الانبياء ايه الهدف بتاعنا ايه التارجت بتاعنا ايه الهدف اللي احنا عايزين نحققه من هذه السلسله عايزين ايه بنتكلم عنهم ليه بنحكي سيرهم ليه اول حاجه ركز معايا لان دي الاهداف العامه للسلسله بتاعتنا لان دي الحاجات اخطر معاني مطلوب انها تتزرع في قلوبنا في هذه السلسله اول حاجه بنحكي عنهم عشانها عشان نتعلم منهم الامل الرهيب الامل وانا بدرس قصص الانبياء حسيت بالامل حسيت بالامل رغم ان في الف حاجه وحاجه بتحبط فيك حسيت ان كل حاجه ممكن تتغير ان اي حد ممكن يتغير وانا بقرا قصه امراه العزيز وهي واقفه بتقول ليوسف هيت لك وهي متجرده من حيائها واي دين واي خلق وبتقول هيت لك وهي بتي وهي جايبه نسوه المدينه اعتدت لهن متكئا اعتدت العتاد ده لفظ جهادي ده دي مصممه انها تفسدهم ده كانت مفسده في الارض ده كانت واحده بتسخر مركزها من اجل الافساد والشهوات واحدة بهذا المنظر تشوفها بعد كده لما بتبقى داعية إلى الله إيه ده المتبرجات ممكن يتقلبوا داعيات هؤلاء المنحلات ممكن يتقلبوا داعيات إزاي ازاي الامل ان اي واحدة ممكن تتغير ان المتبرجات بره في الشارع دول لو حد وصل لهم وفهمهم الدين صح ممكن يبقوا عابدات زاهدات داعيات مجاهدات ده ممكن يحصل قدامنا اهو قدامنا قدامنا الم- السجين الجنائي اللي كان مع سيدنا يوسف بعد ما خرج من السجن بقى هو اهم سبب من اسباب باذن الله من اسباب التمكين في الارض وتولي يوسف الوزاره يعني ايه يعني الامل الامل في نفسك ما تسالش نفسك ما تستقلش حد ما تستقلش دور اي انسان تكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى قصص الأنبياء بتديك الأمل لما تشوف المجتمع المصري أيام سيدنا يوسف وهو بيقول قد شغفها حبا في قراءة خارج العشر قد شعفها حبا الشعف اللي هو الجنون يعني حب جنون يا جماعة زي الحب اللي عندنا في المجتمع بتاعنا مجتمع مهووس مجتمع من بعد عن ربنا بقى الحب جنون كلمات أغاني الحب بقت كلمات مجانين أفعال الحب اللي تنتحر وتولع في نفسها عشان اللي بتحبه سابها واللي تنتحر لان المغني اللي بتحبه مات واللي ينتحر لان اللي عايز يتجوزها مرضتش جنون قد شعفها حب جنون لما الناس تبعد عن ربنا والايمان يروح من القلوب المشاعر المخلوق تجاه المخلوق تبقى بكل القوه دي انما لما قلبك يتملى مشاعر تجاه الخالق الجنون اللي احنا بنشوفه تجاه الحب والجنون اللي احنا بنشوفه تجاه الكوره والجنون اللي احنا بنشوفه تجاه الشهوات ما بيبقاش موجود يا جماعه لما تشوف نفس المجتمع ده وهو بيتقلب برجاله بنسائه بحكامه وسيدنا يوسف يتقلد الوزاره ويمكن له فيه تقول سبحان الله يبقى المجتمع ممكن يتغير يبقى المتبرجات ممكن يتغيروا يبقى احنا ممكن نتغير امل رهيب قصص الانبياء بتديك امل في انقلاب اي وضع امل في تغيير اي وضع امل امل مهما كان الحلم كبير يا جماعه فربنا كبير مفيش مشهد يبث الامل في قلبك زي مشهد سيدنا ابراهيم وهو واقف ما بين ثمان جبال محوطين مكان الكعبه اللي التراب طمس عليها وعشرات الجبال الصغيره حواليهم مفيش وحوش يا جماعه لان الوحوش ما تعرفش تعيش في المكان ده مفيش عفاريت جن مين اللي يروح الحته دي مفيش عقارب وحيات العقارب تموت هنا مفيش يا جماعه اعتى المجرمين المجرمين يخافوا يستخبوا في الحته دي وابراهيم واقف والكعبة مطموسة وربنا بيعرفه ان ده هتبقى مركز نشر الدعوة في الارض ازاي يا رب الكفر ده ايوة ازاي يا رب بعد ما الحق اندثر في الارض يا رب بعد ما الحق اتنسى بعد ما الحق اتباع في الارض يا رب ايوه دي هتبقى مركز نشر الدين في الكره الارضيه كلها خلاص بعد ما ابليس كان ظن ان ملف الحق اتقفل على وجه الارض يحط ابنه الرضيع ومراته وبعد سنين يرجع يقف هو وابنه يبنوها طوبه طوبه طوبه طوبه لغايه ما يتعلم بناء الكعبه لحد ما رجليه تغرز وتعلم في الحجر في المنظر اللي بنشوفه عند مقام ابراهيم واحنا بنطوف حوالين الكعبه يا جماعه ما كانش معاه بلدوزرات ما كانش معاه البناء الرهيب ده ما كانش معاه حد ينقل الحجاره من الجبال للكعبه ما كانش معاه اجهزه بناء حديثه ما كانش معاه اي معدات حديثه لدرجه ان رجله علمت في الحجر يا اخواني اذا كان رجله علمت في الحجر امال الحجر عمل ايه في رجله على ما خلص البناء وصدق الامل وصدق الله وتتبنى الكعبه وينتشر الدين في الارض من نفس المكان يعني ايه يعني دين ابو بكر وعمر هيرجع تاني يعني العفاف هيرجع تاني يعني الحق هيرجع تاني يعني المسجد الاقصى هيرجع تاني يعني الرحله في طلب العلم هترجع تاني يعني المجاهدين والدعاء اللي هيخرجوا ينشروا الدين في الارض هيرجعوا تاني يعني شرع الله هيرجع تاني يعني دين الله ورايه الله هترتفع مره اخرى الامل الرهيب الامل بعد ما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام احنا مغلوبين يا جماعه مغلوبين الشباب ما بيقوموش الوقت من اي من قدام المذاكره في الامتحانات غير عشان كاس العالم ما بيقوموش عشان غزه احنا مغلوبين يا جماعه اهل الباطل هم اللي ماسكين ودان الناس دلوقتي احنا مغلوبين بس قصص الانبياء بتقول لك كل ده هيتغير قوم وكل ده هيتغير باذن الله مشهد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قايم يدعو قومه 360 صنم حوالين الكعبه لما كسرى اراد انه يتجوز بنت المنذر المنذر اللي هو يعني زعيم قبيله من قبائل شمال الجزيره العربيه لما اراد انه يتجوز بنته ومرضاش اقام حرب شعواء عشان ياخد بنته غصب عنه ذل امه ذليله امه متخلفه عشان ناقه تقوم حرب 40 سنه يولع فيها الديار والقبائل امه بتاكل حرام المال الحرام دخل كل بيت كل بيت فيه صنم الواقع ده يتغير ازاي لا يمكن لا يمكن بالمنظور البشري ولكن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت رايح مكة الوقت تعمل عمرة تلاقي قبل مكة بشوية يفطه المسلمين من هنا وغير المسلمين من هنا وانت شايف مشهد العزة ده تقول سبحان الله الامل انك هتتغير الامل ان المجتمع هيتغير الامل ان العصاة هيتغيروا الامل في التغيير حاجة نتعلمها من قصص الأنبياء بتعلمنا الأمل الرهيب قصص الأنبياء بتعلمنا العبودية لله العبودية لله رب العالمين سبحانه وتعالى يعني ايه العبودية يعني ايه عبد انت عبد يعني ايه عبد لما واحد يقول له انت دكتور يعني ايه دكتور يقول له مش عارف ما انتش عارف وظيفتك ما انتش عارف توصيفك الوظيفي امال حضرتك بتعمل ايه في الدنيا اذا كنت ما انتش فاهم وظيفتك يعني ايه عبد يا جماعة مشهد سيدنا عيسى عليه السلام وهو نازل من السماء سيدنا عيسى لسه ما ماتش يا جماعة سيدنا عيسى رفع السماء وهو نازل من السماء سيدنا عيسى بقاله 2000 سنة, سنة فوق والله أعلم لسه هيستنى قد إيه 2000 سنة وسط السماء وسط الملائكة وسط النعيم وسط الأنوار 2000 سنة خلص بالدنيا وهمها وكدرها وبلاءها وبعد 2000 سنة يصدر الأمر من الله لعيسى ابن مريم انزل الأرض انزل الأرض بعد ألفين سنة والله أعلم لسه قد إيه يا رب في هذه الأنوار يا رب والنعيم أنزل تاني لبلاءها تاني لهمها تاني يا إخواني التاجر الغني لما بيبقى في الأول معدم ويقعد يشتغل ويجيب الشلن على الشلن لما بيغتنى ويبقى الناس بتخدمه لو افتقر تاني ما يعرفش يعمل اللي عمله الأول يقول لك هرجع اتبهدل تاني وكافح تاني ما اقدرش حتى لو هعيش فقير انت متخيل يعني ايه بعد ما ساب الارض ببلاها وطلع السماء ينزل تاني بعد ألفين سنة أو أكتر من الحياة في السماوات العلى تخيلوا يا إخواني ينزل عبد لله ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ينزل عيسى ابن مريم كأن رأسه يقطر منه الجمان كأن اللؤلؤ قاعد نازل من راسه سواء من الوضوء أو من العرق نازل من نعيم السماوات بقى عليه الصلاة والسلام تخيلوا سيدنا عيسى وهو نازل عيسى هينزل امتى ايام المسيح الدجال بعد 40 يوم من فتنة المسيح الدجال بعد ما المسيح الدجال هيفتن الدنيا والدنيا هتمشي وراه والقارات الستة هتمشي وراه اللي هيقفوا في وشه دول مين ده دول صفوة صفوة الصفوة ده دول اللي هيستحملوا انهم يحاربوا الدنيا كلها ده دول اللي هيقفوا في وش العالم كله ده دول اللي هيقفوا مع الدين في وقت ما حدش هيقف مع الدين فيه وتأتي الجائزة ان دول اللي سبتم ربنا ينزل لهم نبي سيدنا عيسى عشان ينالوا شرف انهم يبقوا صحابة الانبياء لانهم سبتوا في وقت ما حدش بيثبت فيه شوفوا ربنا كرمهم قد ايه ورفعهم قد ايه مش الملتزمين دلوقتي مش ملتزمين الايام دي عايز يعني عارفين يا جماعه لما يكون في الدراسه في حاجه اسمها التزام في حاجه اسمها انتظام في الكليات وفي حاجه اسمها ايه انتساب كان عندنا زمان ثانويه عامه يقول لك ده ده ده ثانويه عامه منازلهم واخدها منازلهم مش الاخوه اللي واخدين الالتزام منازلهم مش الاخوه اللي واخدين الالتزام انتساب بتحضر دروس الشيوخ يا حبيبي لا طب دروس الدعاء يا حبيبي لا طب الدورات العلميه يا اخي لا طب بتحضر يا حبيبي بتعدي تجويد عندي مين ما باخدش وحفظ قران مفيش امال يا حبيبي انت ملتزم منازلهم ولا ايه انت ملتزم انتساب يا حبيبي انت انت التزامك ده نوعيته ايه الالتزام زي كليه الطب يا جماعه مفيش فيها انت مفيش فيها منازلهم مفيش فيها انتساب يا تنزل وتحتك بشيوخك وتحتك بالدعاة وتحتك بإخوانك وتشوف العصاة وتكلمهم ويكلموك وتفهم وتتعلم دين عملي يا إما الدين بتاع منازلهم ده لن يشبع, لن, لن يشبع ولن يغني من جوع إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى الناس اللي سبتت ربنا نزل لها سيدنا عيسى ينزل ويقتل المسيح الدجال بإيديه والحربة بتاعت عيسى ينزل عليها دم المسيح الدجال بطل من الأبطال اللي ربنا مدخرها للأمة الأمل يا إخواني العبودية لله يا إخواني العبودية لله العبودية مشهد رهيب يوم القيامة والناس واقفة في أرض المحشر ويصدر الأمر من الله أخرج بعث النار أخرج بعث النار الأمر ده لمين يا آدم أخرج بعث النار خرج اللي هيترموا على وجوههم في جهنم الوقت يا آدم يا رب مين بعث النار دول من كل 1999 يا ربي مش معنى آدم يا جماعة ليه مش نوح ليه مش موسى ليه مش جبريل اش معنى آدم عارفين اش معنى آدم لأن آدم أبو البشر آدم ده أبوك آدم ده بيحبك أكتر ما أبوك بيحبك آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى كل ما بيشوف نسمة من نسمات أبنائه بتذهب إلى جهنم بيبكي عليه الصلاة والسلام آدم تخيل هو بنفسه الأب يروح يجيب 999 ابن من اولاده عشان يترموا في النار قدام عينيه عرفتوا اشمعنى ادم عشان العبوديه عشان مفيش مشاعر مع العبوديه لله مفيش عواطف تجاه شيء مع العبوديه لله عشان ربنا يظهر قدام الدنيا كلها يعني ايه عبد يعني ايه عبد لله اشمعنى يا اخواني ايوب ايوب لم يذكر الا بمرضه لم يذكر في القران الا بمرضه اشمعنى ايوب يا جماعه في الدعوه يقينا كان بطل في العباده يقينا كان حاجه ما توصفش في الايمانيات يقينا كان حاجه ما حصلتش اشمعنى مرضه عارفين اشمعنى لانك ما تعرفش ايه العمل اللي ربنا هيقبلك بسببه ما تعرفش ايه العمل اللي ربنا هيرفعك بسببه ما تعرفيش ايه العمل اللي ربنا هيختارك بسببه يعني ايه ممكن يكون الابتلاء اللي انت متضجر منه انت قاعد دلوقتي هو السبب ان ربنا هيرفعك وهيختارك ممكن يكون العمل اللي على غير هواك اللي انت بتعمله الايام دي هو السبب ان ربنا هيرفعك وهيختارك عبودية نتعلم من قصص الانبياء يعني عبد عبد لله سبحانه وتعالى من الآثار العجيبة جدا إن سيدنا إبراهيم لما كان بيروي بيبني الكعبة مع سيدنا إسماعيل سيدنا إسماعيل يديله الحجر وإبراهيم يحطه إسماعيل يديله الحجر وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحطه في آخر حجر سيدنا إسماعيل تعب مكان الحجر الأسود تعب تلكأ إسماعيل فأتى جبريل وأعطى لإبراهيم الحجر فلما جه إسماعيل لقى الحجر خلص فكأن ده رسالة من ربنا لينا اوعى تتعب اوعى تتلكأ اوعى ولو حتى في آخر خطوة اوعى ولو حتى بعد ما قطعت ألف طوبة تتعب في الطوبة الأخرانية اوعى تتلكأ الطريق ده عايز ناس اللياقة الإيمانية بتاعتها عالية عايز ناس ما بتنامش عايز ناس ما بتهداش عايز ناس ما بتتعبش في ذات الله سبحانه وتعالى نتعلم منهم الأمل الرهيب نتعلم منهم العبودية لماذا قصص الأنبياء نتعلم منهم يا إخواني نتعلم منهم هم الدين نتعلم منهم ان احنا نشيل دين كلمة سيدنا زكريا ربنا واني خفت الموالي من ورائي مين اللي هيشيل الدين بعد يا رب يا زكريا يا زكريا عليك السلام مين اللي هيشيل الدين ألوف الملتزمين والملتزمات اللي حواليك يا سيدنا زكريا يشيلوا بعدك يا سيدنا زكريا ده انت موعظتك بيحضرها ألوف مؤلفة مين اللي يشيل الدين ازاي وكل الملتزمين دول وكل ال... كل اللي على الطريق دول لا انا ما بقولش مين الملتزم انا بقول مين اللي يشيل دين كم واحد فيكم يشيل دين كم واحد فيكم عند نهر طالوت مش هيشرب وهيكمل في طريقه للارض المقدسه كم واحد فيكم مفيش حاجه هتصرفه عن طريق ربنا للنهايه كم القضيه مش قضيه كم ملتحي وكم منقبه القضيه قضيه مين اللي يشيل الدين مين اللي يشيل المنقبه اللي بيقولوا لك شيل في وشك عشان تدخل الامتحان اتكسفت تكشف وشها من غير مكياج حطت كمان مكياج عشان سبحان الملك مين يا جماعه اللي يشيل الدين ده مش نموذج يعني مش ده النموذج الاساسي ولكن احنا الصف بتاعنا ده الملتزمين ده في دخل لازم الدخل ده يتطهر لازم يتطهر قصص الانبياء بنتعلمها ليه عشان نتعلم منهم الثبات الثبات في زمن الانتكاسات قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء أنباء يعني الأخبار الخطيرة من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك الفؤاد اللي هو القلب الملتهب زي حتة اللحمة المشوية على النار يعني لما قلبك يلتهب بسبب هم دين لما قلبك يلتهب حتى بسبب شهوات هم دول اللي يثبتك ربنا بسببهم شوفوا يا جماعة قصة سيدنا يوسف شوفوا امرأة العزيز الثبات قدام الشهوات اللي مالية الدنيا دلوقتي امرأة العزيز بتقول له وقالت هيت لك عارفين هيت لك دي فيها كام قراءة من قراءات القرآن عشر قراءات خمس قراءات في المتواترة وخمس قراءات خارج العشر عشر قراءات كأن الكلمة دي معجزة معجزة ربنا وصف بها الفتنة من أولها ربنا وصف بها زمن الشهوات في قراءة هيت لك يعني ايه هيت لك هيت لك فعل أمر يعني تعالى يعني بالسلطان وبالقوة تعالى يعني استخدام السلطان استخدام الأمر أمال القراءة الثانية وقالت هيت لك هيت يعني ايه بقى بضم التاء اللي في الاخر هيت لك يعني مش انت اللي تعالى انا اللي هاجي بقى انا اللي مشتاقه ليك انا اللي مشتاقه وانا اللي هاجي لغايه عندك اظهار الحب واظهار العواطف ومحاوله فتنه الطرف الاخر بالعواطف قراءه ثالثه وقالت هئت لك هئت لك يعني تهيأت ليك اتزينت ليك اتجهزت ليك النساء الوقت بقوا مش عارفين يعملوا في نفسهم ايه مش عارفين يعني يعني يتجوزوا ازاي هم فاكرين ان هم هيجيبوا الازواج من خزائن ربنا غصبا عن مولاهم سبحانه وتعالى كان زمان واحده متبرجه ولا اتنين فلن تعدم شاب غافل ولا شاب تاني فاسد يروح يتجوزهم البنات حسبت ان التبرج بيجيب جواز خمسة مليون بنت, بنت اتبرجت عارفين يقول لك اتنين شحاتين قطعوا رزق بعض خمسة مليون منقبة خمسة مليون متبرجة قطعوا رزق بعض ولا, ولا يقطع أحد رزق أحد تخيلوا وقالت هئت لك يعني تهيأت ليك وجهزت ليك وقالت هئت لك هئت لما يقول لك هؤت بالرجل يعني شكيت فيه يعني اتهمته يعني ارتبت فيه كأنها بتهدده هوديك في داهية هتدخلك السجن هجيب لك تهمة لو ما رضيت سبحان الله ده دي أربع قراءات لسه في ست قراءات كمان يا اخواني كلمة واحدة ولكن معجزة وسط الواقع ده سيدنا يوسف واقف قال معاذ الله تقدر تقولها للدنيا اللي بره تقدري تقوليها للفتن اللي بره اخطر حاجة في الانبياء انهم ناس فضلوا طول الطريق هدفهم لا يتغير طول الطريق مقصدهم لا ينحرف مفيش حاجة غيرت وجهتهم مفيش حاجة أثنت عزيمتهم أنت تقدر تستمر طريق ربنا سهل يا جماعة عارفين مشكلة في طريق ربنا إيه طريق ربنا سهل وواضح أمال المشكلة إنك تصبر على الطريق ده سنين إن مفيش حاجة تخليك تحود إنما الطريق نفسه سهل إنما الاستمرار هي دي المشكلة ومش هتنضج إلا لو استمريت ومش هتنجو إلا لو استمريت بإذن الله سبحانه وتعالى عشان نثبت لما جيت اشوف قصص الانبياء نزلت امتى لقيت ان 90% منها او اكتر نزل في مكة جيت اشوف نزلت في مكة امتى لقيت ان كل صور قصص الانبياء الاعراف والقمر وطه ومريم والشعراء والنمل والقصص وهود ويونس ويوسف كل صور قصص الأنبياء نزلت من أول شعب أبي طالب والطائف والطرد منها وعامل حزن وتوقف الدعوة في آخر مكة يعني قصص الأنبياء نازلة في أحلك ظروف سورة يوسف نازلة بعد ما الدعوة وقفت واتجمدت ربنا في أسود في أشد لحظة في تاريخ الدعوة لما النبي عليه الصلاة والسلام اتطرد من مكة وراح الطائف اتطرد بالطائف ووقف ما بين البلدين مش عارف يروح فين عليه الصلاة والسلام نزل قول الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كلام عن الأنبياء كان بينزل في أشد المواقف في أحلك الظروف في أصعب المواقف ست صور من صور القرآن بتتكلم عن الأنبياء عنوانها أصلا عن الأنبياء هود ويوسف ويونس وإبراهيم ونوح ومحمد عليهم الصلاة والسلام جميعا يبقى بنتكلم عن قصص الأنبياء ليه لماذا قصص الأنبياء عشان نثبت بنتكلم عن قصص الأنبياء ليه بنتكلم ده قصص يا عم وقصص يا عم بقى لها 5000 سنه حاصله هو احنا جايين الوقت نتكلم عن قصص الانبياء يا عم كلمونا عن قصص التطور التكنولوجي بتاعت اليابان ولا قصص التطور العلمي بتاعت المانيا ولا قصص ال... يا عم انتوا جايين الوقت تكلمونا سبحان الله سبحان الله القصص دي حياه حياه كلمه قصص اصلا قصص جايه من قص الاثر ان واحد مشي في صحراء وانت عايز تدور عليه والا هتضيع وقاعد تقتفي اثره لغايه ما توصل له من غير الانبياء هتضيع من غير الانبياء هنضل يا جماعه من غير ما نمشي على طريقهم من غير ما نمشي على طريق ال- ال- العلمانيين الوقت واهل الباطل بيفتنوا الناس بالمسلسلات لما ارادوا انهم ي- يضيعوا رمضان على الامه في التوبه ما حاربوهوش باي حاجه غير المسلسلات والافلام القصص بيدمروا الناس بالقصص عشان كده من اهداف سلسله قصص الانبياء ان يبقى عندك قدوه في الزمن اللي القصص اللي بتتقال فيه قصص الحبقى والمغفلين قصص الممثلات والممثلين قصص اللاعبات واللاعبين اللي بقوا دول هم القدوه فيها لا القدوه اهي القدوه قدام عينينا اهي القدوه يا جماعه الانبياء يا اخواني كانوا انجح خلق الله في الدنيا انجح خلق الله في الدنيا ازاي سيدنا محمد كان تاجر ناجح جدا امال ساب التجاره ليه مش عشان فشل فيها انما عشان وراه وظيفه اعظم سيدنا داوود هو اللي اخترع الدروع سيدنا ادريس اول من كتب بالقلم مش العلمانيين ولا فلاسفه الغرب ولا فلاسفه اليونان سيدنا نوح بنى اعظم سفينه في التاريخ بوحي من ربنا بس ان شاء الله ربنا قدر الاسباب اعظم سفينه تايتانيك غرقت في المحيط دي باذن الله ما غرقتش في الطوفان سيدنا سليمان بنى صرح ممرد من قوارير ممر في قاع الميه تمشي فيه تمشي في قاع الميه اكتر اماكن سياحيه في الارض دلوقتي بيحاولوا يقلدوا ده اهي ويعملوها في الاماكن السياحيه عشان السياح يمشوا في قاع الميه وسط بيوت من ازاز التقنية العلمية مين اللي وصل للنجاح الدنيوي بتاعهم ولكن شغلوا بما هو أهم وما هو أعظم وهو رسالة إنقاذ الناس من النار الأنبياء يا جماعة كانوا أنجح ناس في الدنيا أنجح ناس قصص الأنبياء بتعلمك النجاح في كل حاجة بتعلمك النبي عليه الصلاة والسلام ازاي انك تمسك دولة موبوءة بالامراض فقيرة كلها حروب طائفية زي المدينة وفي خلال تسع سنين اقل من خطتين خمسيتين تبقى القوة العظمى الاولى في العالم ازاي بيعلموك انك تبقى انجح حاكم وانجح دكتور وانجح تاجر وانجح من غير ما اي حاجة تصرفك عن دين ربنا ولا تعطلك عن دين ربنا لماذا قصص الانبياء عشان نتعلم القوة في الدين عشان تتعلم انك تبقى قوي في دينك انك تبقى قوية في دينك يا اخواني قصص الانبياء دي بتولع مشاعر رهيبة في القلوب احنا مش بنولع حريقة عشان نعمل عليها فنجان قهوة احنا بنولع حريقة عشان مشاكلك مشاكل الملتزمين مشاكل في بيوتنا ومشاكل مع الدنيا ومشاكل مع الشهوات يا ابني مش دي مشاكل الناس اللي هتصلح الدنيا اعلى فوق مشاكلك لازم السلسلة دي تغير افكارك وطموحاتك واهدافك وهمتك وعزيمتك يا جماعة السلسلة دي بتعرفك يعني ايه هو ده الدين ايه هو الدين ايه هو دين ابو بكر وعمر ليه يا جماعة ليه ربنا ذكر لنا ان ابراهيم اترمى في النار ليه رغم ان ممكن ما حدش فينا يترمى في النار ليه ربنا ذكر لنا ان ابراهيم حطم الاصنام رغم ان ما كانش مراد ربنا من سيدنا محمد في مكه انه يحطمها والا كان حطمها ليه كان ربنا بيقول لك ان في ناس عشان ربنا اترمت في النار وما خافتش ان لو وصل الامر في نصر الدين ربنا انك تلقى في النار القى في النار من اجل الله سبحانه وتعالى القوه في دين الله من اخطر الظواهر في حياه الانبياء ان ظروف الدنيا بتاعتهم كانت متغيره جدا جدا سيدنا موسى كان عايش في قصر فرعون امير امير من الامراء فجاه يحصل موضوع وكز المصري يهرب على مدين يبقى اجير من الاجراء من امير من الامراء لاجير من الاجراء من واحد عايش في قصر الواحد عايش في خيمه دينه اتاثر دينه اتغير دينه اتهز لا يمكن يا جماعه قمه الدين هنا وهنا مفيش حاجه اسمها ظروفي مفيش حاجه اسمها اصل انت ما انتش عارف انا بتعب قد ايه مفيش حاجه اسمها اصل انا لسه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي مفيش حاجه مهما كانت الظروف مالكش عذر انك تقف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اتنقل عليه الصلاة والسلام اتنقل ما بين خمس بيوت وهو لسه طفل ما بين بيت حليمة وبيت امه وبيت جده وبيت عمه وبيت ما بين البيوت ده كلها اتنقل ليه بيت منهم غني وبيت فقير بيت منهم مليان اطفال زي بيت ابو طالب وبيت منهم ما فيش حد غيره زي بيت امه ليه عشان يتعود ان ما فيش توقف عند اي ظرف ان مفيش اي حاجة تعطلك عن طريقك مهما كانت الظروف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يدخل السجن يجي له السجناء يقولوا له إن نراك من المحسنين في قمة الابتلاء من المحسنين يقعد على كرسي الملك يدخل عليه اخواته يقولوا له إن نراك من المحسنين في قمة السراء من المحسنين دين ما بيتهزش دين ما بيتغيرش مهما اتغيرت الس- الظروف سيدنا أيوب في لا- في ايام يتحول من غني من الاغنياء لليس معه اي مال ومريض ودينه ما يتهزش يبقى ما فيش عذر لا المريض ولا الغني ولا الفقير ولا المشغول ولا الفاضي ولا السليم ولا اللي اتجوزت ولا اللي ما اتجوزتش ولا اللي عندها عيال ولا اللي ما عندهاش ولا اللي بيشتغل ولا ما بيشتغلش ما فيش عذر لحد بطل رغم كل شيء مفيش عذر لحد قصص الانبياء بتعلمك القوه في دين ربنا سبحانه وتعالى انك انت تبقى قوي في دين الله تبقى قوي مهما كان مهما كان ظروفك الدنيويه تبقى قوي مهما كان الابتلاءات اللي حصلت لك الرسول عليه الصلاه والسلام في اخر سنين حياته يجي له ذبحه صدريه وفي اخر سنين حياته كان يوقي كان يمر تا- شهرين لا يوقد في بيته نار وفي اخر سنين حياته يموت ابنه الولد الوحيد وتجتمع عليه الابتلاءات دي كلها وما يقفش عليه الصلاه والسلام قصص الانبياء بتعلمك تبقى قوي مهما كانت التضحيات اللي انت بتقدمها مهما كان حرب اهل الباطل عليك عشان كده الانبياء تحس في قصصهم ان هم لهم ظهر عارف يعني ايه واحد له ظهر عارف يعني ايه واحد مسدود واحد بيتكلم عن ربنا ومش خايف واحد بيتكلم عن ربنا وهو مش قلقان ما هواش قلقان ما هوش خايف لماذا قصص الانبياء ليه يا جماعه عشان تتربوا يا اخواني عشان نتربى يا جماعه تخيل انك رايح تدرس في مدرسه الحصه الاولى سيدنا ابراهيم هيدخل يكلمك عن اليقين الله اكبر الحصه الثانيه سيدنا موسى هيدخل يكلمك عن الثقه في الله الحصه الثالثه سيدنا ايوب هيدخل يكلمك عن الصبر الحصة الرابعة سيدنا هود هيدخل يكلمك عن التوكل الحصة الخامسة سيدنا سليمان هيدخل يكلمك عن الجهاد الحصة السادسة سيدنا يوسف هيدخل يكلمك عن الربانية يبقى الطالب اللي هيخرج من المدرسة دي شكله ايه الطالب ده شكله ايه شكله ايه يا جماعة اللي هيتخرج من هذه المدرسة اللي هيطلع من تحت ايد هؤلاء المعلمين اعظم معلمين على وجه الكرة الارضية مصر قبل يوسف غير مصر بعد يوسف كانوا بيغيروا الدول كانوا بي... لما بيصنعوا راجل بيصنعوا راجل يغير العالم يعني لو انت اتربيت على ايدهم تغير العالم تأثير هؤلاء الأنبياء كل ذرة خير على وجه الكرة الأرضية كانت بسببهم هم بنتعلم قصص الأنبياء ليه عشان الأخلاق يا جماعة عشان الأخلاق أيها الملتزمين والملتزمات عشان الاخلاق الاخلاق اللي غابت في هذه الايام الاخلاق اللي قلت حتى وسط الملتزمين والملتزمات احنا انتصرنا زمان لما كان المسلم بيضحي بشربة المية وهو بيحتضر عشان اخوه المسلم الكبائر في الدين اللي بتودي جهنم اكبر اسباب تودي جهنم مش كلها عبادات مش كلها تقصير في عبادات معظمها تقصير في اخلاق ومعاملات الاخلاق يا اخواني مشهد رهيب في سوره القصص مشهد رهيب لسيدنا موسى عليه الصلاه والسلام وهو هربان من فرعون ومطارد ومهدد وجعان وجلد بطنه دخل في ظهره من الجوع واخضر جلد بطنه من اجل ورق الشجر وهو بيجري وصل مدين بيجري على ماء مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس وجد كأنه وجد كنز كأنه لقى القية وهو بيبص لهم حد منهم بيأكلني حد منهم يشربني حد منهم يقويني حد منهم يحميني حد منهم يشغلني هم دول بأسباب الدنيا الأمل الوحيد قدامه رايح لهم وهو هيموت من الجوع ومن الإعياء ومن القلق من المطاردة ويفاجأ سيدنا موسى في موقف رهيب ووجد من دونهم امرأتين تزودان ايه ده يلاقي اتنين ستات واقفين بشوية غنم والرجالة قاعدين يبعدوا فيهم وهم واقفين لا حيلة لهم قال ما خطبكما ايه المنظر الرهيب ده ازاي زي انت كده نازل اسوان في مهمه في وظيفتك وعايز امضه موظف معين نزلت له دخلت لقيته بيتش- بيشتم واحدة منقبة لو بقيت شهم يبقى مصلحتك ضاعت يا حبيبي ولو سكت هو ده الوحيد اللي يقدر يمضي لك تعمل ايه لو اتحطيت في الموقف ده عشان تعرفوا الشهامة عند ربنا عشان تعرفوا الأخلاق عند ربنا ليها قيمة قد إيه سيدنا موسى يفاجأ إنه في موقف رهيب لو ساعد الفتاتين وكان شهم معاهم عليه الصلاة والسلام خلاص خسر الناس دي طب مين هيأكله ومين هينقذه ومين هيقويه ومين هيحميه ولكن ما يقدرش قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير يعني ايه بيتوسلوا ليه انه ينقذهم من اللي هم فيه فسقى لهما اختار الاختيار الاخلاقي يا جماعه اختار حتى مهما حدث ليه بسبب الظروف اللي هو فيها ويسالهم ثم ثم تولى إلى الظل خلاص ما هو لا يمكن يبقى في علاقة بينه وبين الناس دي تاني التولي هو الذهاب إلى ما هو أولى راح لربنا بقى الناس دي مش نافعة الأندال مع الاتنين دول هيبقوا رجالة معايا أنا ثم تولى إلى الظل بسبب هذه الشهامة ربنا يسوق ليه أسرة هاتين الفتاتين وابوهم الشيخ الكبير هم اللي يقوه ويحموه ويبقى الفرج بسبب هذه الأسرة ربنا ممكن يستخدم لنصرة الدين أضعف الناس ممكن اقوى الناس يتمنع واضعف الناس هم اللي يصطفوا وهم اللي يختاروا وهم اللي يرضوا يشيلوا الدين وهم اللي يرضوا اخلاق يا جماعه يا اخواني حمزه رضي الله عنه حمزه اسلم قال بعض الشراح اسلم حميه يعني ايه حميه يعني مجدعه مع الاسلام يعني ايه مجدعه يعني ما كانش في الاول اسلم اقتناع يعني ايه يعني من حبه في الملتزمين من حبه قال انا معاهم يعني ايه من اشد ما يحزن في ازمه المناقبات الوقت في دخول الامتحانات مش ان الملتزمين ما وقفوش معاهم لا ان غير الملتزمين من اساتذه الجامعه ما وقفوش معاهم عارفين ليه لان ده معناه ان احنا ما كسبناش الناس معناه ان الناس ما تعاطفتش مع قضيه الدين معناه ان احنا ما خلناش الناس تتعاطف معانا الرسول عليه الصلاه والسلام لما دخل شعب ابي طالب الكفار دخلوا معاه وكانوا هيموتوا من المجاعه معاه ليه كسب الناس الناس حبت الدين بسبب اخلاق الدين الناس حبت الدين بسبب اخلاق الدين ولكن هل احنا الوقت حببنا الناس في الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا لفين الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى هو ما- بعدين ده كده ليه طب طيب طب انتوا سامعيني الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد فأخلاق الملتزمين يا جماعة يا إخواني الوحش بيعمم النموذج الوحش بيتعمم ملتزم واحد يكره مدرسينه في الجامعة في الالتزام يكرهوا في الملتزمين كلهم كلهم مدرس واحد كان في مدرس زمان ملتحي وكان لما يضرب ما يرحمش كان الواحد بيخاف اول ما يمسك العصايه يا اخوان رغم ان ده لو ابتسم هيحبب الدنيا كلها في الدين الملتزم واحد ما بيحترمش مواعيده ميعادنا بكره الساعه خمسة ولو اتاخرت عليك لستة استناني لسبعة ولو ما جتش تمانية امشي تسعة ان شاء الله يخلي الناس كلها تاخد صوره رهيبه موظف واحد ملتزم وشديد الناس مستنياه من الملتزم ده انه يبقى ملاك مستنياه تشوف اخلاق الانبياء يدخل يلاقي المصلحه بتاعته مع موظف ملتزم يقول الحمد لله يدخل عليه يلاقي الدنيا سودة يلاقي الدنيا سودة طب وبعدين يا رب يقف يقول يا نهار ابيض ده لو كان مش ملتزم كنت اديته رشوه ومشت انما ده لا رشوه ولا تطردي ده اعمل فيه إيه ده يعني يا اخواني لما اخلاق الملتزمين الناس مستنيه مننا ان احنا نوريهم اخلاق الرسل اخلاق العظيمه بتاعت الانبياء ان احنا نوريهم اعظم اخلاق ده انت باخلاقك وباخلاقك نكسب الدنيا واللي فيها الناس بتحب الدين ومستنيه تشوف الملتزم بس بيضحك مستنيه تشوف الملتزم بيبتسم مستنيه تشوف ملتزم خدوم مستنيه تشوف ملتزم امين في معاملاته الماديه مستنيه تشوف ملتزم متبرع دكتور ملتزم بيتصل بالعيان ويروح يديله عينات مجانيه ويتابعه ولو حتى من غير فلوس يا جماعه اخلاق الدين اخلاق عظيمه اين هذه الاخلاق في حياتنا السلسله دي المفروض تقلب اخلاقنا تعمل انقلاب في حياتنا هدف سلسلة قصص الأنبياء أهداف سلسلة قصص الأنبياء أهداف كبيرة من ضمنها إن احنا نعرف ربنا معرفة حقيقية غلام الأخدود غلام الأخدود في الآخر الملك مسك السهم وقال بسم الله رب الغلام عشان كلمة الله تتقال قدام الناس ضحى بحياته كان تمن إن كلمة الله كلمة ربنا تتقال قدام الناس هي حياته ودفعها مؤمن آل ياسين لما قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا كان تمن حياته كلمتين بس عن ربنا ضحى بحياته عشان كلمتين عن ربنا نتعلم منهم يا جماعة معرفة ربنا نتعلم منهم ألا نرى إلا الله لا نرى إلا الله سيدنا إبراهيم كان واقف قدام النمرود مش شايفه سيدنا موسى كان واقف قدام فرعون مش شايفه سيدنا محمد كان بيقول وهزم الأحزاب وحده وحده دي كلمة واحد ما هوش شايف حد أصلا له دور ولا حد له أي دور في أي حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى غير ربنا سبحانه وتعالى تتعلم منهم ان قلبك لا ينشغل الا بالله سيدنا ابراهيم في النار كان قلبه مشغول بالنار ولا بالله سيدنا موسى في قدام البحر كان قلبه مشغول بفرعون ولا بالله سيدنا محمد في الغار كان قلبه مشغول بالغار ولا بالله سيدنا يونس في بطن الحوت كان قلبه مشغول بالحوت ولا بالله يا اخواني سيدنا يوسف في السجن كان قلبه مشغول بالسجن ولا بالله انك انت تعرف ربنا سبحانه وتعالى هم اللي هيعرفونا ربنا من يعني اواخر الاشياء اللي نقدر ان احنا نقولها في حدود الوقت المتاح ان قصص الانبياء بتعرفنا طبيعه الطريق الاخ اللي كان بيقول لي ما اقدرش اعيش باقل من 4000 جنيه في الشهر طب انت دلوقتي عشان تجيب 4000 جنيه في الشهر محتاج تشتغل 150 ساعه في اليوم هتجيبهم بقى لوقتك قد ايه من الملاحظات الغريبة ان سيدة هاجر عاشت ما بين الصفا والمروة من غير زيت ولا سكر يا جماعة ما كانش معاها زيت وسكر ولا كانت بتاخد التموين اول كل شهر وعما بدأت تاكل لحوم كان ابنها كبر سيدنا اسماعيل عليه السلام وبدأ يخرج يصطاد سيدة هاجر عاشت من غير الحاجات اللي احنا بنسميها اساسيات الحياة يا اخواني اللي عايز يمشي في الطريق ده يعرف طبيعة الطريق ده يعرف طبيعة هذا الدين يعني يعني سلسلة قصص الأنبياء بإذن الله سبحانه وتعالى إن شئت فسميها مدينة الأنبياء إن شئت فسميها سفينة الأنبياء سفينة النجاة إن شئت فسميها أحسن القصص إن شئت فسميها صناع الحياة إن شئت فسميها ما تسميها من أي لفظ يجوز لهؤلاء العظماء لأعظم رجالة على مر التاريخ السلسلة دي بإذن الله سبحانه وتعالى هتبقى ده أحسن القصص يعني الدروس دي جميلة قصة كل نبي مفيش قصص أحسن من كده مفيش دروس أجمل من كده هنتكلم عنها من صحيح القرآن والسنة بإذن الله من غير خرافات ولا خزعبلات ولا مخالفات في العقيدة بإذن الله سبحانه وتعالى قصص الأنبياء قصص الأنبياء يا جماعة قصص هنتكلم في كل قصة نبي بإذن الله عن قصته عن إزاي تعيش قصة النبي ده عن إزاي لما تحصل لك مشكلة يا إخواني قصص الأنبياء دول عايزين كلمة تجيب قصص الأنبياء الإجابة النموذجية يعني إيه؟ يعني الأسئلة اللي ربنا اختبر بها البشر كلها هم جاوبوا عليها الإجابة النموذجية كلها أكمل إجابة أعلى إجابة لو عايز تصحح صحيفتك على الإجابات النموذجية اعرف قصص الأنبياء مفيش إجابة وواحد بيترمي في النار أحسن من حسبي الله ونعم الوكيل مفيش إجابة أحسن من كده مفيش دعوة أقوى من دعوتهم مفيش حب لله أصدق من حبهم مفيش تضحية أغلى من تضحيتهم مفيش عبادة أعظم من عبادتهم مفيش مفيش كلمة أعظم لما الدنيا كلها تقف في وش دعوتك من إنك أنت تقول كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله مفيش إجابة أحسن من كده مفيش إجابة لما تعرض عليك الشهوات وتقول لك هيتلك أكتر من إنك تقول معاف الله عشان كده قصص الأنبياء هدفها إن لما تقع في زنقة بقى بعد كده أو أنت تقع في مشكلة تقوم رايح وتقعد تقول لو كان سيدنا يوسف مكاني كان عمل إيه؟ يعني اخت من الاخوات تتصل بيك وتقول لك انا عايزه اتوب الى الله وعايزاك يا اخي في الله تعرفني طريق ربنا ها تقوم انت تعمل ايه لو كان سيدنا يوسف مكاني كان عمل ايه كان عمل ايه يبقى ساعتها تلاقي الدنيا واضحه قصص الانبياء بتخلي الدنيا قدامك واضحه بتخلي كل حاجه واضحه الاجابه النموذجيه الاجابه الكامله نفس الاسئله اللي هتسالوها انت هتتسالها وهتمر بيك هتجاوب قد ايه اجابتك النموذجيه عشان كده يا إخواني هنتكلم في قصة كل نبي عن إجاباته النموذجية هنتكلم جا- جاوب إزاي هنعيش معاه هنحكي قصته ونشوف العبر اللي من القصة دي نشوف النبي ده تميز عن الدنيا كلها بإيه نشوف النبي ده لما نسقط كلماته وبطولاته على واقعنا هنحل مشاكلنا إزاي هنحل مشاكل دنيتنا إزاي نشوف يا جماعة إزاي نعيش النهاردة بهذه القصص ازاي ان احنا نتربى على ايديهم مرة اخرى قصص الانبياء سلسلة كبيرة وسلسلة خطيرة زي ما قلنا قبل كده لماذا محمد دي لماذا ابراهيم ولماذا عيسى ولماذا موسى ولماذا داوود اعبد البشر ليه ليه ايه دول ايه مزاياهم ليه كانوا اعظم ناس ازاي حياتنا تتغير ببطولات هؤلاء الرجال يعني قصص الانبياء قصص عظيمه باذن الله اللي عايز منكم كتاب يشتريه ويقرا معايا واحنا ماشيين في السلسله في كتب كتير اقروا يا جماعه اقروا يا اخوان منها كتاب الشيخ محمود المصري في قصص الانبياء منها كتب كتير لو نزلت اي مكتبه هتلاقي فيها كتب كتير باذن الله سبحانه وتعالى من اهل السنه اللي محققين كلامهم واللي ضابطين كلامهم باذن الله سبحانه وتعالى ال- يعني يعني احنا عملنا استفتاء المره اللي فاتت ويعني بصراحة الاستفتاء أنا استغربت ليه جدا يعني لأن أنا لم أكن أتوقع إن الناس اللي قدامي كده أنا بصراحة يا إخواني أنا كنت بحسب إن أنا بدي درس يعني إيه في عشة فراخ فاكتشفت إن أنا بدي درس في عرين أسود اكتشفت ان انا قاعد ازقر يا ابني انت وهو عشان ت... عشان ال- عشان الجو التصويري بتاع ال... اكتشفت ان فعلا يا اخواني ان ما شاء الله بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى انا قلت لكم اكتبوا معصيه كثير طبعا اي معصيه تتكتب انما قلت لكم ايه اهم موضوع وكنت متوقع مواضيع كتير جدا فاذا بالمواضيع تيجي خلاف ما توقعت دي عينه بتصدق كل الورق اللي جالي من هذا الدرس يقول لك ايه الموضوع يقول لك من هو الله قصص الانبياء كل كلمه من دي بورقه قصص الانبياء قصص الانبياء يقظه القلوب انشغال القلب بالله قصص الانبياء استيقاظ الامه قصص القران المناجاه كيف نحيي القلوب خشيه الله قصص الانبياء طفلة عندها عشر سنين عائشة ربنا يبارك فيها بتقول ازاي ننصر الاسلام في جميع انحاء العالم ال- جهاد النفس جهاد الانبياء قصص الانبياء قصص الانبياء ال- العلو الهمة قصص الانبياء نشر الدين في ايه في يعني يعني توصيل الدين ونشر الدين بي- ك- واحد كاتب اهم معصيه الزهد في طلب العلم من اعجب الورقات اللي وصلت بصراحه تحقيق الشخصيه المسلمه التربيه الصالحه كيف يكون لك مكان خاص عند الله سبحانه وتعالى كيف نربي انفسنا هم الدعوه بصراحه يا اخواني انا ذهلت من الورق اللي جه والله ذهلت انا المره اللي فاتت قعدت اتكلم عن المح انها تبقى سلسله عن المعاصي وان احنا نتكلم عن المعاصي وكنت متوقع ان ده هيبقى يعني ممكن يبقى يعني ايه اكثر ن- نتفاعل بقى مع موضوع المعصيه فاذا ب يعني ان الواحد فعلا قاعد يبدو في عرين اسود ويبدو ان الواحد قاعد قدام رجاله وقدام رجلات جزاكم الله جميعا كل خير وقدام ناس يعني بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير قاعد قدام ناس بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى عايزين يعملوا حاجه للدين رغم الشهوات اللي مكبلانا الا انهم عايزين يعملوا حاجه للدين عشان كده يا اخواني قالت ان ان شاء الله سلسله قصص الانبياء من اول ما بدات احس ان انا هتكلم فيها وانا حاسس بايمانيات سبحان الله العظيم حاسس ان انا عايش مع اعظم ناس على وجه الارض حاسس بنفس المشاعر اللي كانت ايام الكليه لما كان الواحد في وسط الابتلاءات عايش مع قصص الانبياء كانت هي الزاد بتاعه حياه الواحد والله كانت الزاد اللي الواحد بيقتط عليه وبيعيش عليه قصص الانبياء وكلمات الانبياء وبالنسبه للمعاصي ومعاصي الشهوات هنحاول كل شهر ان شاء الله يبقى في معصيه نقف مع بعض ونحاربها ونعمل حمله ليها ونجيب كل شاب ممكن يكون مبتلى بيها ونقف مع المعصيه دي معصيه شهوه معصيه من اي معصيه معصيه معازف ونقف معاها ونحاول ان احنا نكافح وما يبقاش درس بس يبقى درس وبعديه حفله لكل واحد داخل جديد لكل واحد جاي جديد ال- ال- ال- الملحدين لما اخ من الاخوه حلق لحيته عملوا له حفله احنا عايزين كل واحد يجي جديد معانا في كل مره نعمل له حفله كل واحده جايه جديد لاول مره نعمل لها حفله ندعي لهم ان ربنا يتقبلهم ويسددهم ويستخدمهم لنصره دينه وان ربنا يأيدهم ويثبتهم على الحق الى يوم يلقونه عايزين يا اخواني عايزين نبقى ناس عندنا اخلاق عايزين نبقى ناس عندنا ترابط مش الدرس كل مرة خمسين واحد ينتكس ومحدش داري بيهم وما عادوش يجوا وخمسين واحد يجوا جداد محدش داري بيهم ولا حد عارف دول مين لا عايزين نبقى عارفين بعض انا عايز بعد الدرس كل اربعة منكم يقعدوا مع بعض يقوموا او كل اربعة قاعدين جنب بعض يقعدوا مع بعض ويتعرفوا على بعض كل واحد يقول للتاني اسمه سواء اسمه العادي او اسمه الحركي كل واحد يقول كل واحد يقول للتاني اسمه وعنوانه عشان لو في ظروف ولا حاجه احتاجوا فيها كل واحد يقول للتاني ياخدوا ارقام تليفونات بعض لو ما شفتهمش الدرس الجاي تتصل بيهم انا مش بهزر يا اخواني انا مش بهزر انا بتكلم مش في الاسم الحركي طبعا انا مش بهزر في ان احنا نتعرف مع بعض ان احنا نعرف بعض يا جماعه ان مش فيش حاجه اسمها واحد يغيب افرض اللي غاب ده اخي مات نروح نصلي عليه يا اخي افرض اللي غاب ده يا اخي انتكس نروح نلحقه افرض اللي غاب ده يا اخي في ازمه دنيويه نروح نساعده يا اخي ومفيش حد يقدر يسع الدنيا انما لما كل اربعه خمسه بعد الدرس يسلموا على بعض ويقفوا مع بعض وان شاء الله باذن الله هقوم لكم بعد صلاه العشاء ان شاء الله كل اربعه خمسه يقعدوا مع بعض ما حدش يجري ما تخافش كل اربعه خمسه يقعدوا مع بعض يتعرفوا على بعض ويعرفوا بعض ويشوفوا بعض يا جماعه نخرج بصحبه نخرج بصحبه نخرج ببيئه مش نفضل كل واحد تايه في الدنيا لعل اللي انت هتتعرف عليه ده هو اللي يشفع لك عند ربنا لو وقعت من على الصراط لعله هو اللي ترفع في الجنة معاه بحبك ليه في الله سبحانه وتعالى فدي بإذن الله سبحانه وتعالى مسألة التعارف مسألة ال ال كل مرة إن شاء الله يا إخواني نحاول نعمل حفلة للي جايين جداد نعمل حفلة ما يبقاش الملحدين أحسن مننا زائد بعد الدرس نتعرف على بعض بأخوة صادقة مش آه سلام عليكم وعليكم السلام لا أخوة صادقة نحضن بعض احنا إخوة في الله يا جماعة عشان لما نقابل النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض نبقى عارفين بعض إن شاء الله بإذن الله ما تنسوش إن بكرة إيه بكرة صيام الخميس إن شاء الله المره اللي فاتت قعدت أقول لكم الخميس ونسيت أتصحر بكرة إن شاء الله جزاه الله خير الأخ اللي جاب الورقة بكرة إيه صيام ان شاء الله صيام يوم ايه خميس ان شاء الله قبل ما نصوم هنعمل ايه هنتسحر ان شاء الله خلاص يا جماعه ربنا حبيب قلبي يصدقكم بعد الدرس بقى ان شاء الله الجمعه اللي بعد الجايه ما احنا هنبقى بقى في الدرس ان شاء الله هنذكر الدرس الجاي باذن الله سبحانه وتعالى اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا اللهم يا ربنا ايقظ قلوبنا اللهم احي قلوبنا بمعرفتك اللهم احي قلوبنا بمعرفتك اللهم املا قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين اللهم ارزقنا صحبه النبيين في الفردوس الاعلى اللهم ارزقنا صحبه النبيين في الفردوس الاعلى اللهم ارض عنا اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم اقبل كل تائب من, من التائبين يا رب العالمين اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم اخرج منا دعاة وداعيات اللهم اخرج منا دعاة وداعيات اللهم اخرج منا دعاة وداعيات اللهم انصر بنا الإسلام يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان رمضان واجعله فتحا علينا وعلى عبادك واجعله فتحا على أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجعله فتحا على المسلمين والمسلمات والعلماء والدعاة والمجاهدين وعلى كل عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أنت رب